نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على النبي محمد اللهم صل على النبي محمد اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد فبارك الله في أهل بورسعيد اللهم بارك في أهل هذه البلدة اللهم بارك لهم في دينهم ودنياهم اللهم استخدمهم لنصرة دينك في الأرض اللهم أفض عليهم من بركاتك ورحماتك اللهم اغفر لنا اللهم تب علينا توبة لا نضل بعدها أبدا اللهم تب علينا توبة لا تغضب علينا بعدها أبدا اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبة ترضيك إنك ولي ذلك والقادر عليه أما بعد إخواني وأحبابي في الله يعني تخيل يا أخي في الله لو أنت واقف في ميدان من الميادين ونزل رجل من سيارة فارهة فاخرة وهو يرتدي ملابس فاخرة وطلع ورقة من فئة ال 200 جنيه ومتوقع انه يتصدق بيها على حد ولا يشتري بيها اي شيء وطلع اي عود ثقاب وولع في الورقه والناس كلها بتنظر اليه بذهول وبعد كده طلع رسبه ورق من كل ورقه ب 200 جنيه وبدا يولع فيها الناس هتقول على ده ايه هل ده عاقل ولا مجنون اخواني في هذا الرجل يضيع ماله ولكن منا من يضيع عمره اللي اغلى من اي مال اللي ما بيتعوضش اللي لما بيروح ما ينفعش يجي تاني ليله امبارح دي راحت من قام فيها قام من اجتهد فيها في العمل اجتهد وراحت خلاص يعني خزانه وغلقت على ما وضعته فيها اي واحد مننا لو ضاع منه ورقه ب 50 جنيه ممكن يظل اسبوع كامل حزين عليها في حين ان ساعات عمره وايامه ولياليه بتمر وهو لا يحزن على هذا العمر المتسرب من بين يديه الغفله يا اخواني في الله يعني ايه قضيه الغفله الغفله ان الواحد ما يبقاش عارف مين حبيبه ومين عدوه الغفله ان الواحد ما يبقاش عارف الفرق بين المشاكل اللي ليها حل والمشاكل اللي ملهاش حل مشاكل الدنيا كلها مشاكل لها حل مهما كانت ولكن مشاكل الاخره مشاكل السقوط من على الصراط مشاكل دي مشاكل ليس لها حل غير ان هي ما تحصلش غير انك انت تتلافاها من وانت في الدنيا برحمه الله سبحانه وتعالى الغفله ان الواحد ما يبقاش مقدر الفارق بين المخلوق والخالق بين حقاره الدنيا وعظمه الاخره دي اخطر انواع الغفله الغفله عن جلال الله سبحانه وتعالى اعظم انواع الغفله اسمع معايا بقلبك اسمع معايا بقلبك الله يتحدث عن جلاله وعن كماله وعن كبريائه الان سبحان الله ونحن في انتخابات الرئاسه ده ولا ده ولا ده قال تعالى ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده الله لما ربنا سبحانه وتعالى يقول اسمع قول الله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ولو تخيل حتى لو مستحيل تخيلوا ان الاف المصانع قعدت تتخصص في تقطيع خشب الكرة الارضية شجر الكرة الارضية كله ولو ان ما في الارض من شجرة ربنا ما قالش من شجر قال من شجرة قال المفسرين كأن المعنى لاخر شجرة على وجه الكرة الارضية اشجار غابات الارض اشجار جميع شوارع ومدن وبلاد الارض الاف المصانع تخصصت في قطعها وبعد كده الاف المصانع تخصصت في تحويلها لاقلام وبعد كده الاف المصانع تخصصت في تحويل المحيطات في الكرة الارضية لحبر وبعد كده الاف المصانع تخصصت في تعبئة الاقلام بالحبر وبعد كده مليارات البشر كلهم تفرغوا لما تطلبه الاية اسمع قول الله ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر تخيل المنظر الرهيب دوت ما نفدت كلمات الله ما نفدت كلمات الله آية يرتجف لها القلوب اللي يفهم عظمة وجلال الله من هذه الآية قلبه يرتجف قلبه لا يستقر مكانه ما نفدت كلمات الله من ايه كلمات الله يعني لو انت قعدت تجيب مليارات البشر يكتبوا ألم ألم لحد ما كل ألم ينفذ ويكسر والحبر كله ينفذ والمليارات الممليرة من الأقلام تنتهي عشان تكتب بس عجائب خلق الله عجائب خلق الانسان عمرك ما تخلص طب عشان تكتب عجائب القرآن عمرك ما تخلص طب عشان تكتب بعض ما في علم الله عمرك ما تخلص طب عشان تكتب العطاءات اللي نزلت من خزائن الله على الكون عمرك ما تخلص طب عشان تكتب وسائل انفاذ الله لمشيئته عمرك ما تخلص طب عشان تكتب شواهد قدرة الله وشواهد جلال الله وشواهد عظمة الله عمرك ما هتخلص ان الله سميع ان الله عزيز حكيم اسمع بعدها ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة يعني ايه يعني لما يقول لك فلان ده المليار جنيه عنده زي الجنيه يعني ايه المليار جنيه عنده زي الجنيه يعني انا لما بطلع بجيبي من جيبي جنيه هو لو طلع من جيبه مليار ما هيش فارقه معاه زي ما انت تطلع من جيبك جنيه يبقى معناه الراجل ده رصيده ايه ولا الراجل ده غناه ايه ولله المثل الاعلى لا خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ازاي يا اخوانا المشركين لما جم يعترضوا على البعث تفكروا ازاي يعني هو بيقول لك دلوقتي دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيقول او انتوا بتقولوا ان البعث ده هيتم مره واحده مليارات ملياره من البشريه الوقت البشريه بس 7 مليار الا 100 مليون تخيل كل 50 سنه بيجي لنا كمان 7 مليار زيهم او اكتر تخيل على يوم القيامه احنا هنبقى كام كل دول هيطلعوا في لحظه واحده هيبعثوا في لحظه واحده طب كل دول ما خلقوش اصلا في لحظه واحده ده كل يوم بيخلق حوالي ربع مليون جنين بيولد كل يوم ثم انت لما اتخلقت ما اتخلقتش مرة واحدة ده انت كنت نطفة وبعد كده علقة وبعد كده مضغة شوفوا المخلوق لما يقيس قدرة الخالق على فكره هو وعلى فهمه هو زي واحد راكب صاروخ وماسك ترمومتر من اللي بيقيسوا بيه حرارة الانسان وطالع رايح فين يا عم رايح الشمس تعمل ايه هقيس درجة حرارة الشمس بايه بالترمومتر الزئبقي ده اهو يا اخي هو انت عقلت الامور ازاي الترمومتر ده يقيس درجة حرارة انسان ما يقيسش درجة حرارة الشمس اللي بتوصل 20 مليون درجة مئوية ما يقيسش دي كذلك انسان بعقله الضعيف ده اهو عايز يحيط علما بالله وبجلال الله فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة انتوا بتتكلموا ازاي انتوا مش عارفين قدرة الملك سبحانه وتعالى قدرة اللي خلق المليارات دي انه يبعثها جميعا في لحظة واحدة اسمع الى قول الله اسمع الى قول الملك في سورة لقمان والله سبحانه وتعالى يقول يا بني يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة انها ان تك مثقال حبة من خردل لو انا جبت المنديل ده قطعته عشر تلاف حتة يبقى انا خردلت المنديل ده لو انا جبت حتة لحمة ضربتها فرمتها يبقى انا خردلت اللحمة دي انها ان تكن مثقال حبة من خردل حاجة ما تتشافش فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله الله اكبر يأتي بها الله ايه اللي يأتي بها الله ايه اللي انها ان تكن مثقال حبة من خردل تعال شوف ايه اللي ممكن يبقى المثقال حبه من خردل دي اول حاجه لو دي معصيه اصغر معصيه عملتها في حياتك انها ان تكون مثقال حبه معصيه صغيره جدا يعني مش هقول ان واحد حتى بص بص حرام ده مثقال حبه من خردل اصغر من ان انسان يقدر انه ياخد باله منها عصيت ربنا المعصيه الصغيره دي فين بقى فتكن في صخره دخلت في بطن جبل عصيت ربنا المعصيه دي وخرجت او في السماوات طلعت القمر عصيت ربنا المعصيه دي ونزلت او في الارض رحت مجاهل الصحاري او جزر المحيطات او الغابات اللي مفيش رجل بشر دخلتها لحد دلوقتي عصيت ربنا المعصيه دي وخرجت يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله هتلاقيها يوم القيامه على الميزان والانسان نفسه انساها وما هوش داري بيها ومحدش من البشر عارف عنها حاجه ياتي بها الله مفيش معصيه تروح مفيش معصيه تعصي ربنا بيها وتتنسي كل حاجه احصيت عند الله في علم الله سبحانه وتعالى يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل ممكن تبقى ايه تاني ممكن تبقى ذرات جسد تراب الانسان بعد موته لما الانسان بيموت وبيتحول الى تراب والتراب بتتخطفه الريح ما بين مشارق الارض ومغاربها وبتعدي مش 100 سنه ولا 200 سنه بتعدي الاف السنين عبر التاريخ انت متخيل تراب الانسان ده وصل لفين او بقى ايه او اجزاء منه في البر واجزاء منه في البحر ازاي انها ان تكن مثقال حبه من خردل التراب تفرق في الارض كلها فتكن في صخره ذر التراب اتكون حواليها صخور مع مرور السنين او في السماوات رائد فضاء علقت ذر التراب في حذائه طلع بيها سكنت على الفضاء او على القمر ونزل من غيرها او في الارض راحت في مجاهيل الارض ياتي بها الله يوم القيامه لحظه البعث ذرات تراب كل انسان تتجمع من كل مكان في الارض حتى تكون ذلك الانسان مره اخرى من الايات التي كاد عقل الانسان ان يطير وهو يقرا اقوال المفسرين فيها قول الله سبحانه وتعالى قد علمنا ما تنقص الارض منهم كل انسان لما بيموت الارض بتاكل من جسمه وتحوله لتراب قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ ان ذرات تراب جسد الانسان في كتاب كل واحد مننا لما بيموت ويتحول الى تراب نسال الله ان يرزقنا شهاده في سبيله ذرات تراب جسمه دي بتبقى معروفه في علم الله كل ذره تراب راحت فين ويوم القيامه حينما ياذن الله بالبعث ياتي بها الله الله اكبر يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل طب لو انت الحاجه اللي انت بتحلم بيها لو انت امنيتك في طاعه الله فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض نفسك في اي حاجة نفسك في اي شيء تتمناه على الله في طاعة ربنا ولكن صعب ولكن بعيد ولكن ما احناش قده ولكن مش في قدرتنا يأتي بها الله لو انت تتمنى ما تمنيت ولكن الله يريد وتوكلت على الله فهذا الامر يأتي بها الله نفسنا ان ربنا يجعل يجعل حكم مصر بالشريعه الاسلاميه ياتي به الله نفسنا في حاكم اسلامي ياتي به الله نفسك في ان ربنا يرفعك في دينه ويوصلك اليه نفسك ان ربنا ياتي بقلبك اليه ياتي بها الله الله قادر يا اخواني ان الله لطيف خبير الله حينما تتحي حينما يتحدث القران عن جلال الملك سبحانه وتعالى يجب ان تقشعر الجلود ويجب ان ترتجف القلوب ويجب ان تشيب الرؤوس حينما تسمع كلام القرآن عن الملك سبحانه وتعالى الله معرفة الله في قلبك قد ايه جلال ربنا في قلبك قد ايه عظمة ربنا في قلبك قد ايه الغفلة ان الانسان يبقى مش مقدر قيمة الشيء ما هوش مقدر عشان كده ربنا وصف يوم القيامة ان ايه خافضة رافعة يعني ايه خافضة رافعة يعني في حاجات كانت في قلبك مخفوضة القدر في الدنيا هترفع قدرها في الدنيا يوم القيامه لما تعرف قدرها الحقيقي وفي حاجات كانت لها قيمه قوي عندنا وبنعظمها وبنسعى اليها وبنفني الاعمار فيها وهنعرف يوم القيامه ان ما كانش لها اي قيمه فهتخفض في القلوب خافضه رفع يبقى المفروض ان الميزان بتاع قلبك ده يتوزن من الوقت ينصلح من الان يا اخواني ان نقدر الله حق قدره ان نعلم جلال الله حق جلاله ان نعبد الله حق عبادته ان احنا نعرف احنا بنعبد مين انظر الى قول الملك انظر الى قول الله سبحانه وتعالى الم تروا الم تروا ربنا سبحانه وتعالى بيحدث البشر انتوا لسه ما شفتوش هو انتوا بعد كل الايات دي بعد كل الدلائل دي لسه لحد دلوقتي القلوب ما فتحتش الم تروا ان الله سخر لكم ان الله سخر دي بتجيب قلبك في ناحيه ولكم دي بتجيبه في ناحيه تانية خالص ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بعد كل العظمة دي وبعد كل النعمة دي ومن الناس من يجادل في الله لما تقرأ النصف الأول من الآية وتنفعل بنعمة ربنا وعظمة ربنا وبعد كده تتصدم ومن الناس من يجادل في الله ايه ده هو في ناس مش عايزة تفتح للدرجة دي ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض يعني ايه سخر يا اخوانا الآية ديت بنقرأها كتير جدا في القرآن سخر الشمس والقمر كل كل يجري الى اجل مسمى سخر لكم ما في السماوات وما في الارض كلمة التسخير كتير في القرآن ولكن يعني ايه تسخير يعني ايه التسخير ده اخوانا يقول لك ده ده شغل الناس دي سخرة يعني ايه التسخير ده لما يكون كائنات مسجلة خطر اصلا لما تكون الكائنات دي وحوش يعني الشمس ما هياش الكائن الوديع اللي بيدفيك كده بشوية أشعة احنا فاهمين الشمس غلط يا اخوانا الكرة الأرضية دي مش الكائن الجميل اللي لو بصيت على يمين المسجد ولا شماله هتلاقي اشجار مزروعه وازهار وحاجات جميله يا اخوانا الكره الارضيه مش كده خالص البحر مش الكائن الوديع اللي الاطفال ينزلوا يعوموا فيه البحر مش كده خالص حينما تدرس تكوين الاشياء دي وحوش يا اخوانا الشمس دي وحش الشمس دي جاء كائن السنه اللهب اللي طالعه من سطحه اللسان الواحد بيصل الى نص مليون كيلومتر درجه حراره بطنها 20 مليون درجه مئويه انت متخيل الشمس دي بقى لها 5000 مليون سنه شغاله 5 مليار سنه متوهجه يعني ايه يعني انت عشان تحط بنزين في العربيه يجيبك من المنصوره لبورسعيد محتاج قد ايه تخيل الوقود اللي فيها عشان بقى لها 5 مليار سنه شغاله والعلماء بيقولوا لسه قدامها كمان 5 مليار سنه تشتغلهم يعني لسه فيها وقود يكفي 5 مليار سنه ايه ده ده ده مخلوق ده ده عبد ضعيف ده ده يعني دور في ستار يعني ده حاجة نجم من النجوم القذمة في الكون يعني ما هوش حاجة الشمس دي قوة الانفجار الواحد اللي فيها تعادل اكتر من الف قنبلة نووية على وجه الارض الشمس دي الرياح الشمسية بتاعتها لولا الغلاف الجوي اللي طوله الف كيلو متر كانت حرقت الكرة الارضية كلها وسممتها الشمس دي الشعاع اللي طلع الشعاع اللي بره ده اهو اللي الاطفال واقفين فيه بره ده اهو الشعاع ده عارفين طلع من بطن الشمس من قد ايه اه واحد هيقول لي من 8 دقايق لان المسافه ما بين الشمس والارض 8 دقايق ده المسافه ما بين سطح الشمس والارض 8 دقايق انما العالم المهول اللي جوه الشمس ده الشعاع ده طلع من بطن الشمس من مليون سنه وثمان دقايق عشان ينتقل من بطنها لسطحها بياخد مليون سنه ومن السطح للارض بياخد 8 دقايق كائن مهول يا اخوانا متخيل الكائن ده بقى هو بيدفيك بالنهار وبعد كده بقى ايه يحتجب عنك بالليل عشان تعرف تستريح والناس كنت ده خدام ده الوحش دي بقت خدام من الخدم ليك كانك دخلت دوله من الدول لقيت واحد خادم ضعيف قاعد ولقيت رئيس الجمهوريه بيسرح له شعره ولقيت رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه بيكوي له القميص بتاعه ولقيت رئيس الحكومه ولا رئيس الوزراء بي يعني بيلمع له الحذاء بتاعه هتقول لا يمكن ابدا ان الراجل ده قدر يسخر الناس دي يقينا في حد اقوى من كل دول سخر دول لهذا الرجل وهذا ما استدل به علماء الكفر امثال اينشتاين على وجود الله قال لك الوقت الكون ده اقوى من الانسان مليون مره ومع ذلك الكون ده هو اللي بيخدم الانسان ومسخر ليه يبقى يقينا في قوه اعلى من الكون الكفار يعني لو كانوا سمعوا مثل هذه الآية لسجدوا لله ولكن سبحان الله العظيم من منا يوصل هذه الكلمات ألم تروا أن الله سخر لكم طب التسخير ده لو راح يحصل إيه عايزين نعرف يا إخوانا يا إخوانا أنتوا عارفين يعني إيه يوم القيامة يوم القيامة ما هو إلا نزع التسخير اقرأ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا البحار لما تفجر واقرأ أول سورة الطور واقرأ سورة الانشقاق واقرأ هو إيه يوم القيامة يوم القيامة ان التسخير نزع بس كل حاجة ظهرت على حياتك الكرة الارضية اللي انت واقف عليها دي تحت رجليك بشوية كيلومترات قليلة حمم بركانية اول درجة حرارة ليها 4500 درجة مئوية بعمق بعمق 3500 كيلو متر لحد مركز الارض يا نهار ابيض يعني الارض دي حاجه مهوله يعني الارض دي يوم ما تخرج اثقالها كده الموضوع مش هيبقى بسيط زي ما احنا فاكرين الارض اللي بتخدمنا واللي ربنا جعلها كفات لينا الارض دي حقيقه وحش لما التسخير بينزع هو ايه هو الابن الانس ده حته فيروس ضعيف ولكن نزع منه التسخير ليك انت جوه بقك بس نص مليون نوع من انواع البكتيريا لو نوع واحد ربنا نزع منه التسخير هيبقى ده الانس هو ايه جنون البقر البقره نزع التسخير منها ليك بس هي دي حياتها هو ايه السرطان السرطان يا اخوانا ما هوش مثلا زي التهاب مثلا في اي عضو من اعضاء الجسم السرطان ده خلايا عاديه جدا خلايا سليمه جدا في اوله بيبقى خلايا عاديه خالص قال لا امال اللي حصل ايه نزع التسخير منها ليك بعد ما كانت خليه بتخدم جسمك بقت خليه ماشيه في اتجاهها الواحده هو ده السرطان ما هو الا نزع تسخير من خليه واحده في الجسم قلبت وبقت هذا السرطان القاتل بعد هذا يعني قضية نزع التسخير دي انت عارف يعني ان ربنا مسخر لك جسمك ومسخر لك الكون حواليك ومسخر لك الارض والشمس والهواء والنجوم كل دول خدامين ليك دفعت ايه بقى دفعت ايه من فاتورة هذا الامر واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة لو الواحد حد من زوجته غابت والجيران مرة جابوا له غدا على صينيه هيفضل شهر يقول لهم انا مش عارف اودي جماهيركم فين عشان اكله مره جابوها له ما بالك ربنا اللي بيطعمك ويسقيك من اول ان خلقت تخيل ربنا سبحانه وتعالى واسبغ عليكم نعمه لو عرفت تعد النجوم عمرك ما هتعرف تعد نعم ربنا عليك ابدا يا اخوانا احنا عاملين مع نعم ربنا تماما زي واحد مديون لواحد ب 50 مليون دولار فكل يوم بيشتغل بربع جنيه او 50 قرش النهارده بيديله ريال بكره بيديله ربع جنيه ويقول لك يا عم ده انا يعني مديله حقه زياده يا عم ده انت مديون له في 50 مليون دولار ولله المثل الاعلى احنا عاملين زي صلاتنا والصيام ايامنا وعبادتنا زي الربع جنيه كده اللي انت بتدفعها وانت مش عارف الديون اللي عليك قد ايه انت مش عارف فواتير النعم دي بس قد ايه الله غلط في جسمك ألف مليار خلية معنى انك صحيت النهاردة الصبح ما فيش ولا خلية فيهم فيها سرطان ان في ألف مليار نعمة من ربنا في جسمك قضية كبيرة جدا يا اخواني قضية من هو الله قضية الغفلة عن جلال الله حتى لا يعني يعني يعني يعني نستغرق في نقطة واحدة ونسيب يعني نقاط أخرى الغفلة عن الدار الآخرة يا إخوانا الغفلة عن الدار الآخرة الغفلة عن اليوم اللي هتقف فيه من إيدين ربنا اليوم اللي جاي جاي ملكش صاحب مات ملكش أب أو أم أو أخ أو جار أو نسيب أو قريب أو صديق مات ما أنت زيه فلولا ان كنتم غير مدين ترجعونها ما انتوا زيهم بالظبط مدينين بنمت الموت زيهم قال ازاي بيقول لك اكتر يقين مشكوك فيه هو الموت عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك على يوم القيامه ذلك اليوم الحق هو يا رب فيهم باطل زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك والوزن يومئذ الحق قال له هو يا رب في وزن باطل ايوه في وزن باطل موازين الدنيا بتاعتنا موازين باطله الغني بيترفع والفقير لو كان صالح ما بيحترمش والراجل اللي مسك كرسي ولا مركز الناس بتعظمه مقاييس باطله موازين باطله موازين على اساس الفلوس والمراكز حاجات كلها سائله وكلها يبقى تراب انما الوزن يومئذ الحق لا ده احنا دلوقتي قاعدين في المسجد لو جه خلينا نشوف الموازين بتاعتنا في الدنيا هنوزنها بناء على الشهادات وفلوس كل واحد ونسب كل واحد ومركز كل انما يوم القيامه الموضوع مش كده خالص يوم القيامه موازين تانية خالص ذلك اليوم الحق كل واحد مستني يوم اللي مستني يوم الجواز واللي مستنيه يوم يتقدم لها زوج ومرشح الرئاسه مستنيين يوم اعلان النتيجه بتاعه الانتخابات ربنا بيقول لك في يوم اخطر من كل ده في يوم اخطر من يوم هيتحدد في مصيرك قال تعالى الذي خلق الموت والحياه طب يا رب الحياه قبل الموت طب يا رب ليه الموت يذكر قبل الحياه يا اخوانا لان كل حاجه في الدنيا ممكن تحصل وممكن ما تحصلش انت ممكن تتجوز وممكن ما تتجوزش وممكن تخلف وممكن ما تخلفش وممكن تنجح وممكن ما تنجحش انما لا يمكن واحد يقول لك انت ممكن تموت وممكن ما تموتش ده يقين يقين ان احنا نعيش مع المعاني دي يقين عشان كده يعني سبحان الله مرة بكلم بعض الشباب فبكلمهم عن الدار الاخرة فواحد بيقول لي طب احنا دلوقتي بنتكلم عن الموت طب ما نتكلم عن الحياة فذكرت قول الله سبحانه وتعالى فورا يقول يا ليتني قدمت لحياتي لحياة قلت سبحان الله يا ترى اللي قالها ده قالها بعد قد ايه الراجل ده على ما بعث خد له 3 4000 سنه كده على مشقه القبور وطلع وحشر الناس وفوج الناس وبعد كده 5 6000 سنه على ما وصل للميزان وبعد كده 7 8000 سنه على ما اتوزنت اعمال وبعد كده 7 8000 سنه على الصراط تخيل الراجل ده بعد 30 40 الف سنه يوم القيامه على الساهره وسميت ارض المحشر الساهره لانه لا نوم عليها مفيش حد بعد 20 الف سنه يقول لك اريح لي ساعتين او اقيل لي ساعتين مفيش الكلام ده تخيل الراجل ده بقى وهو بيقول يا نهار ابيض يا ليتني قدمت لحياتي انا كنت مشغول بخمسين سنة فوق التراب عن خمسين الف سنة بس حساب على الخمسين سنة دول يعني ايه يعني لو انا دلوقتي سألت واحد من اللي معانا ايه نهاية الدنيا قال لي نهاية الدنيا الجدار ده اهو يا عم ازاي الجدار ده اهو قال لي الجدار ده اهو ليه لان ده اخر حاجه عيني جايباها قال له ده الجدار ده وراه بعيد بورسعيد ووراه مصر وفوق البحر المتوسط ووراه والبحر تخيل الكره الارضيه من اولها لاخرها ببحرها بمحيطاتها بالمجموعه الشمسيه بالمجرات ازاي ده نهايه الدنيا لك ده نهايه الدنيا هو ده اللي انا عيني جايباه هيبقى ده قصر نظر ولا لا هو بالظبط كده لو واحد قال لك الناس بتفكر ان الدنيا دي نهايه الموضوع ليه لان ده اللي عيني جايباه ده اللي ايدي ماسكاه ده اللي يقيني شايفه صوت وصورة انما سبحان الله ده بعد الدنيا دي عالم يا اخوانا يا اخوانا تخيل ان الجنة مش خلود وان النار مش خلود تخيل ان الجنة دي الف سنة بس تخيل كده بس احسب لي الفرق ما بين الخمسين سنة والالف سنة ما بين الخمسين سنة والخمسين الف سنة بتوع يوم القيامة اللي بيسافر الخليج عشر سنين بيمسك على نفسه يقول لك لما اجي العشرين سنة الباقيين من حياتي ابقى افتح على نفسي شوفوا حسبها ازاي لان اللي هيعيشوا هنا بس قد يكون ضعف اللي هناك طب انت دلوقتي لو حسبتها انها 1000 سنه بس يبقى انت المفروض 50 ل 1000 يبقى انت المفروض تهتم بالاخره 20 ضعف الدنيا ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ساعات وساعه طب حتى اقسمها طب حتى اقسم الاهتمام طب حتى اقسم الوقت ما بين الدنيا وما بين الاخره يقول يا ليتني قدمت لحياتي قضيه خطيره جدا يا اخواننا صح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الميت ان خد بالك من الفاظ احاديث ابي هريره بالذات لما يتقال قال ابو هريره ركز قوي ابو هريره رضي الله عنه اوتي عقليه حافظه الواحد بيتوه وهو بيقرا احاديث ابو هريره تلاقي الحرف واللفظ والكلمة سبحان الله العظيم حافظة عجيبة يقول لك إن الميت إن اذا اذا يقين هيحصل هيحصل اذا وضع في قبر انه توكيد للمره الثالثه يعني الموت جاي جاي يعني القضيه مش قضيه ده قضيه مصير يا اخوانا ده مش قضيه طقم هدوم جميل الواحد شافه في فترينه ونفسه يجيبه بس معهوش فلوس ولا قضيه شاب من الجامعه نفسه ينجح في مادتين بس للاسف الشديد طلع بسنه بالسنه اللي بعدها بماده منهم ولا قضيه شاب كان نفسه يتجوز فتاه بس ما عرفش يتجوزها وقعد زعلان شويه يا اخوانا ده قضية مصير يا اخوانا ده قضية جنة ابدا او نار ابدا دي قضية علاقتك بملك الملوك سبحانه وتعالى دي قضية صلتك بالله يعني قضية يجب ألا تحتل أي قضية في الحياة موقعها عندك أبدا إن الميت إذا وضع في قبره فإنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين يعني تخيل كده الحديث ده احنا بنقراه إنما أنت لو عشته إن أنت اللي في القبر وسمع قرع النعال ماشية والكل خلاص بيقول لك السلام عليكم كل حاجة خلصت أنت بقيت لوحدك ما عادش معاك غير عملك بس ياه ما عادش معايا غير عملي بس وأنا كنت مشغول بأي حاجة عن عملي فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه تيجي الصلاة كده زي الجدار عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات من بين رجليه فيؤتى من عند رأسه تيجي بقى ما كل واحد فينا مذنب وكل واحد فينا عليه ذنوب ربنا يعفو عنا يا رب اللهم امين ربنا يعفو عنا تخيل بقى تيجي ملائكة مثلا تعاقب الواحد بذنوبه دي او عقوبة هذه الذنوب فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل جدار واقف محدش معدي من هنا فيؤتى من عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل ده كان بيصوم رمضان وبيصوم بره رمضان وكان بيصلي في الجامع وكان له حظ من قيام الليل وكان هتعدوا منين ممنوع ثم يؤتى من عن شماله فتقول الزكاة ما قبلي مدخل ثم يؤتى من بين رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل القضية منتهية الأعمال الصالحة هي حصنك في اللحظة دي الأعمال الصالحة هي نجاتك في اللحظة دي يبقى اللي يفرط في الأعمال الصالحة يبقى إخواننا كيف يعقلها يا إخواننا إحنا محتاجين إن يعني يعني لا يزال المرء يذكر منظر يعني أول ما اتخرج واقف في- يعني وإحنا واقفين كده في في بعد التخرج واقفين في المستشفى ويدخل عيان واعي وماشي على رجليه وقاعد يضرب في الممرضات وقاعد يشتم في ال- في الناس وقاعد ايه يا اخوانا ده ده ده ده ماله ده جن ده ولا يقول لك لا ده واحد عاقل امال ده عنده ايه ده في غيبوبه غيبوبه نوع من انواع الغيبوبات اللي بتصيب يعني بعض انواع المرضى في غيبوبه ده يا جماعه يقول لك هي الغيبوبه بتاعت المرض ده كده ده, ده راجل محترم جدا وراجل ممكن يكون يعني وكيل وزاره الحاجه ومع ذلك يقول لك ده في غيبوبه ولكن الغيبوبه دي نوعيتك كده هو فايق بس يعني صاحي ولكن ما هوش فايق هو بيعمل ايه قلت سبحان الله ده مثل العاصي العاصي ده مثل الغافل عن الله هو في غيبوبه هو عينين فتحه هو تحسبهم ايقاظا بس وهم رقود ما هوش داري من منا قدر الله حق قدره واما الكافر الكافر هنا اللي اللي اللي بيجحد آه، نعم ربنا لان من علماء السلف من قال ان الحديث ده بشقيه على مقابر المسلمين يعني الاثنين كانوا مسلمين الاثنين كانوا مسلمين ولكن مسلم عامل للاعمال الصالحه ومسلم مفرط فيؤتى من عند راسه فلا يوجد شيء مفيش حاجه مفيش اعمال صالحه تحصنه ثم يؤتى من عن يمينه فلا يوجد شيء ثم يؤتى من عن شماله فلا يوجد شيء ثم يؤتى من بين رجليه فلا يوجد شيء يفزع ساعتها يفزع ساعتها احنا الوقت يا اخوانا نحن الان في الامنيه نحن الان في الدنيا احنا الوقت قدامنا ان احنا نعمل الاعمال الصالحه قدامنا ان احنا نجتهد قدامنا اهو جوارحك ايه الواحد يعني بيتدبر ليه الواحد ساعة الموت ربنا سبحانه وتعالى بينزع الروح من الايدين والرجلين والجسم ويتركها عند التراقي وعند الحلقوم يعني بيبقى لسه واعي وصاحي ولكن جوارحه ايديه ورجليه جوارحه ده اتنزع منها الروح فبيبقى في موقف عجيب جدا عامل زي اللي واقف على السور ما بين الدنيا وما بين الاخره شايف الدنيا وشايف الاخره ليه الموقف ده بيحصل الجوارح بتاعتك دي اللي كانت امبارح فيها الروح اللي كانت امبارح ممكن انك تعمل بيها اي عمل صالح عايز تسعى بيها للمساجد اسعى عايز تمسك المصحف امسك عايز تبكي ابكي عايز تصلي صلي عايز تقوم ليل قوم عايز تصوم صوم النهارده الجوارح دي قدامك اهي بس ما عدتش تقدر تعمل بيها حاجه كما قال تعالى وجاءت سكرة الموت سكرة يعني قفلة سكر عينيك يعني اقفل عينيك يعني عايز يشرب بس حلقه اتقفل ما يقدرش يبلع عايز يمسك المصحف بس ايديه اتقفلت ما عادش يقدر يمسك بيها حاجة عايز يقوم برجليه يلبن ده ربنا بس رجليه قفلت ما عادش يقدر يتحرك بيها عايز يذكر الله بلسانه بس لسانه سكر ما عادش يقدر ان هو يذكر الله بيه قضية خطيرة جدا قضية ماذا أعددنا وعمل لما بعد الموت ده قضية كبيرة لو حد مننا مات النهاردة يا إخوانا هيبقى أصغر معصية كان مفرط فيها أخطر عنده من أكبر حدث كان بيتابعه وهيبقى أصغر طاعة كان مضيعها أخطر عنده من أكبر حاجة كانت شغلاه في الدنيا كلها قضية إن إحنا نقدر الأمور حق قدرها إن إحنا نعرف قدر كل حاجة نعرف قدر كل شيء نقيس كل شيء بالميزان السليم لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك اذا زلزلت الارض زلزالها هو ربنا بيتحدث يا اخوانا عن عن القمر ولا عن عن المريخ ولا عن المشتري ربنا بيتحدث عن الارض اللي تحت رجليك ده ايه الارض ده ايه اللي احنا واقفين عليها ده ايه اذا زلزلت الارض ده ايه زلزالها واخرجت الارض اثقى لها اخرجت الارض اثقى انا لسه قايل لكم من شويه ال ال كما قال العلماء ان تحت رجليك لحد مركز الارض 3600 كيلو متر حمم بركانيه ومن مركز الارض للناحيه الثانيه 3600 كيلو متر حمم بركانيه ثانيه انت متخيل لما الجبال بتصير الجبال دي عامله زي السدادات اللي بتقفل الازازه زي الغطا بتاع ازازه اي حاجه ساقعه كده لما بتتشال الجبال بيتفتح الباب للحمم انت متخيل لما كل ده يطلع المنظر شكله ايه انت متخيل يعني ايه واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها دي كانت خدام بيخدمني امبارح ده الكره الارضيه دي كانت كائن مسخر ليا امبارح ده الكره الارضيه دي امبارح كانت كلها زهور وازرعها بالخضره اللي انا عايزها وابني فيها اللي انا عايزها ايه اللي حصل يومئذ تحدث اخبارها نشرة اخبار بقى بس نشرة اخبار تانية خالص كل شبر من الارض هيتحدث كل طاعة ومعصية تمت عليه بان ربك اوحى لها العلماء بيقول لك اوحى يعني ايه يقول لك الايحاء ده الاشاره لما شاور لواحد كده ايه كده يعني روح هات لي كوبايه ميه مثلا يبقى ده الاشاره يعني تخيل ولله المثل الاعلى ان الارض دي اشاره ان الارض دي يعني ادنى اشارة ادنى ايحاء من الملك تنقلب كائن تاني خالص بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا اشتاتا احنا دلوقتي متجمعين على حاجة واحدة انت متخيل الدنيا دلوقتي قلب مليان الدنيا كلها تجمعات اللي متجمع على ماتش كوره واللي متجمعين على خطبه واللي متجمعين على اه امتحان في اي مرحله دراسيه واللي متجمعين على يعني اي نادي بيعصي ربنا واللي متجمعين على القناه واللي يوم القيامه ما حدش هيلوي على حد يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم اسمع بقى المشهد الاخراني والموازين قاعده تطلع وتنزل فمن يعمل مثقال ذره يا مثقال ذره يا رب فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره والله لو مات العابدون فرحا بهذه الايه لما كان قليلا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والله لو مات المؤمنون قهرا بعد هذه الآية لما كان قليل احنا واخدين بالنا ربنا بيقول لنا ايه بيقول لنا تتحاسبوا بمثقال الذرة بيقول لنا ان الميزان ميزان ميزان ده اللي لو وضعت فيه السماوات والارض لوسعت حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام الميزان ده كبير جدا يعني المفروض الميزان كل ما حجمه يكبر كل ما ينفعش يقيس حاجات دقيقه وميزان الذهب تلاقيه صغير عشان يقيس لك بقى الجرام والكلام ده انما ربنا سبحانه وتعالى بيحدثك عن ميزان يوم القيامه ان حجمه الرهيب ده كله ومع ذلك بيطب ويطلع بمثقال الذره متخيل قلب العبد وقاعد يطلع وينزل مع مثاقيل الذره من الحسنات والسيئات وهي بتتحط في الكفه دي وفي الكفه دي موضوع كبير جدا موضوع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ما من ساعة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ان اللي يعيش مع معاني عظمة الله وعظمة الدار الاخرة لازم هيوصل للنتيجة دي يا اخوانا لازم هيوصل لنتيجة ما من ساعة ان انت عمرك مش بالسنة عمرك مش بالشهر ولا بالاسبوع ولا باليوم بالساعة ما من ساعة تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها يا نهار ابيض ده مش لا يعصي الله يعصي الله فيها ده مجرد ساعة عدت من غير اضافة رصيد حسنات بس ده مش ساعة عدت بمصايب ومعاصي قدام قنوات ولا قدام كليبات ولا قدام آه عدم غض بصر ولا قدام قنوات شبهات ولا ولا لا القضية مش كده ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقيسها لك بمقياس تاني خالص بيقول لك ازاي نحسبها ما من ساعة تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها الا حسر عليها يوم القيامة حسر الحسرة غير الندم الندم حاجة بتزعل عليها بس ممكن تتعوض يا ندمي بس هقوم واحاول انما الحسرة ده راحت خلاص خلاص الدنيا خلصت هي كانت فرصة وراحت وحسر عليها يوم القيامه لما يشوف بقى اللي استثمر الساعه دي خد ايه اعماركم غاليه يا اخواني ساعات اعماركم غاليه يا اخوانا العمر اللي احنا فيه ده غالي قوي والله الساعه اللي احنا قضيناها دي يا سلام قضيناها واحنا بنسمع عن الله وانا قاعد كده والاذان بيؤذن وانا قاعد ببص للناس كده وبقول يا نهار ابيض احنا دلوقتي هنتكلم عن اللي خلقنا احنا دلوقتي سنتحدث عن من خلقنا من نطف ومن علق ومن مضغ اي شرف هذا الساعة دي رفعتك عند ربنا قد ايه ربنا تقبل من اي حد مننا الله اعلم بنية المتكلم وبنية السلام المستمع ولكن يا اخوانا ساعة الطاعة دي ساعة الطاعة دي غالية قد ايه لازم نقيس اعمار ده بقياس تاني يجب ان نستيقظ اخواني في الله فالامر شد خطير والدنيا دي كلها وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا زي سوره الكهف اللي قراناها النهارده واللي ما كانش قراها يلحق يقراها قبل المغرب سوره الكهف تلك الصوره العظيمه ربنا بيقول لك وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا كل الزراعه دي هتبقى بور وكل المباني دي هتتهد وهتبقى خراب الدنيا دي كلها تسقط يا اخوانا ولن يبقى الا العمل الصالح ولن يبقى الا ما ابتغي به وجه الله تعالى اقول قولي هذا واستغفر الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى أما بعد إخواني وأحبابي وشعب بورسعيد العظيم الذي أسأل الله تعالى أن ينصر به الإسلام وأسأل الله تعالى أن يستخرج منه دعاة وداعيات ومجاهدين ومجاهدات وعلماء وعالمات وعباد وعابدات ينصروا دين الله في الأرض إنه ولي ذلك والقادر عليه يعني شعب بورسعيد ال- التاريخي إخواني وأحبابي في الله يعني في هذه الايام يعني تحدثنا عن الله وعن الدار الاخره والدين يشمل كل شيء في هذه الايام التي نرى فيها يعني ما بعد الثوره ونرى فيها انتخابات الرئاسه ونرى فيها تمزق الصف الاسلامي وهذه هي الكارثه ونرى فيها تمزق الصف الاسلامي يا اخوانا الناس اللي في قلبها عظمه ربنا مش المفروض يبقى هدفها واحد الناس اللي كلها امنيتها الجنة مش المفروض يبقى طريقها واحد احنا ليه متفرقين احنا ليه مش عارفين قيمة بعض احنا ليه مش بنحب بعض احنا ليه علاقتنا مع بعض مش زي علاقة اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض ليه يا اخوانا ليه التمزق في الشمل اللي احنا فيه ده لما تقول وزيره اوروبيه تقول لك لما ولا بتاعت امريكا لما تقول لك لن يدمر الاسلاميين الا الاسلاميون وتقول لك وزيره اوروبيه لا تخافوا من التيار الاسلامي في مصر بعد انتخابات مجلس الشعب فان الخلافات التي بينهم كفيله بان تدمرهم جميعا لما نسمع الكلام ده قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون مفيش مخ ربنا ما قالش لا يؤمنون ربنا قال لا يعقلون لان اللي مش عارف قيمه اخوه ده سبحان ربي الواحد يعني لما يتدبر فيما يحدث الان من فرقه بين كل يعني يعني تكاد تكون مصر اصلا متفرقه الان يعني على كافه المستويات يا اخوانا يعني اين عقولنا اين تقديرنا لقيمه بعضنا قال تعالى وتعاونوا على على البر والتقوى على على هنا على ده حرف بيفيد الاستعلاء ده البر والتقوى دي حاجه عاليه قوي مفيش حد منكم يا امه محمد لوحده هيقدر عليها لو ما تعاونتوش مش هتقدروا انكم انتوا تقوموا الدين الوحيد اللي كان يقدر يقيم الدين لوحده هو محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام ومات محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام ما عادش حد منكم يقدر يقيم الدين لوحده كل واحد منكم جزء من بناء الاسلام كل واحد منكم قناه بتصب في نار الاسلام مفيش حد منكم وكل حاجه قال تعالى ان ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث احنا حاسين ان احنا تعزيز لبعض احنا حاسين بقيمة بعض ولا كل واحد فاكر انه هيجيبها لوحده وكل واحد فاكر انه هيقدر ينصر الدين لوحده يا اخوانا ده وهم ده وهم دين الله لا يقيمه الا الامة كلها مع بعضها مجتمعة ان احنا نقدر قيمة بعض نقدر قيمة بعض من الآيات التي تطعن قلبك كالخنجر قول سيدنا زكريا عليه السلام وهو بيتحدث عن يعني هيربي سيدنا يحيى ازاي هيبني سيدنا يحيى عشان يبقى قائد للأمة ازاي فبيقول يرثني ويرث من آل يعقوب العلماء في التفسير يقول لك يعني هياخذ مني العلم وياخذ من آل يعقوب الأخلاق يعني ايه يا زكريا ده انت نبي من الانبياء عليك السلام انت الاخلاق اللي عندك والعلم اللي عندك كافي ان ابنك يبقى نبي ده انت نبي انت بتقول هياخد مني وهياخد من ال يعقوب الصالحين الاخرين يعني نبي يا اخوانا وما قالش مني بس نبي وما قالش مني بس بل احيانا كان يعني يرسل الى الامه الواحده اكثر من نبي مره واحده تجرد يا اخوانا تجرد ان احنا نعرف قيمه بعض ونعرف ان لو ال ال ال الصخره بتاعت الواقع عامله زي حديث الثلاثه والصخره ما اتفتحتش غير بدعاء الثلاثه صخره الواقع مش هتتفتح غير بتعاون الجميع الواقع عامل زي باب مقفول وله عشر كوالين ربنا ادى مفتاح كل كالون لواحد من اللي موجودين بحيث ان كله يعرف قيمه بعضه انما ظن ان كل واحد فاكر نفسه انه هو اللي هيجيبها وهو اللي هيخلصها وهو اللي, اللي, اللي يعني هيعمل كل حاجة هذا وهم وخلاف سنن الله وخلاف سنن الله لو ربنا جاب النصر على ايد فصيل واحد يبقى بيفتن الفصيل ده عن دينه زي علماء التربية القلبية كده لما تحدثوا قال لك ليه الناس بتعصي ربنا قال لك لو انت كل يوم بتقوم وكل يوم بتصوم وكل ده انت هتبقى فرعون ده انت في الاخر من الكبر اللي هيجي جواك هتبقى فرعون ربنا سبحانه وتعالى ارحم بعباده من ان يجيب النصر على ايد واحد بس ما بتحصلش لازم الكل يبقى له دور الكل يبقى له قيمه الواحد في العمل الاسلامي تعلم انك تلاقي دايما الفكره ربنا فتحها على ايد واحد من ال من من ال يعني الايه الفريق العمل وتلاقي التنفيذ على ايد واحد وتلاقي التعديل على ايد واحد وتلاقي التطوير على ايد واحد وتلاقي القبول على ايد واحد وتلاقي ايه ده يا اخوانا ده ده ده ده سنة ربنا سبحانه وتعالى سنة الله في نصرة الدين الله سبحانه وتعالى هو سيدنا يوسف لما راح مصر قال ائتوني باهلكم اجمعين ليه ده دول اللي قتلوك يا يوسف يا ابن يعقوب ده دول اللي رموك في البير عشان تموت فيه ده دول اللي عملوا خطة ده دول اللي اتحطيت في السجن بسببهم واستعبدت بسببهم واتهمت في شرفك بسببهم ده دول اللي قعدت 40 سنة لا ترى أباك بسببهم بتقول في النهاية توني بقى لكم أجمعين تسامح وإيه كمان ومحدش هيقدر يشيل دين في مصر لوحده سيدنا يوسف يعلم انه مش هيقدر يشيل مصر لوحده لازم اخواته يجي معاه يشيلوا الدين ونشر الدين في الارض سيدنا موسى لما ربنا بشره بالرساله قال هارون اخي اشركه في امري انا عايز يا رب شريك معايا طب ما كان هارون يا موسى هيبقى كده كده معاك هارون يا موسى عليكم عليكم السلام كان كده كده هيبقى تابع ليك ليه تحط شريك جنبك زيك زيه لان محدش هيقدر يشيلها لوحده محدش هيقدر ده واقع رهيب اجعل ليه وزيرا الوزير من الوزر كلا لا وزر اي كلا لا جبل مفيش جبال حد يحتمي بيها فالوزير جايه من الوزر اللي هو الجبل الدعوه دي عايزه جبال تشيلها مين اللي هيقدر يشيلها لوحده اولئك مغرورون مغرورون اخواني في الله الواقع الان للاسف الشديد يعاني من تمزق جارح من تمزق قاتل يبقى النقطة الأولانية في النقطتين اللي عايزين نختم بيهم الخطبة إن لازم كل واحد مننا يعرف إن سبب ضياعنا هو التفرق ده هو. وإن لو حطينا إيدنا في إيد بار لن تقوم للباطل قائمة في الأرض وإن اللي مضيع الثورة مش قوة أهل الباطل ولا قوة الفلول ولا أي حاجة اللي مضيع الثورة تمزق أبنائها اللي مضيع الثورة تفرق ابنائها ولو توحدوا والله لتناوشوا النصر في اقل من ساعة يبقى النقطة الاولى يا اخوانا عايزين نكره التفرق عايزين نلعن التفرق عايزين نعرف ندن التفرق عايزين نعرف عفن التفرق عايزين نكرهه عايزين نغضب للتمزق اللي موجود عايزين نعرف ان ده عدونا عايزين نعرف ان ده اللي جايبنا ورا عايزين نحط ايدنا على الجرح نحط ايدنا على اكبر سبب للمشكله اهم سبب جايبنا ورا التفرق النقطه الثانيه طب هنعمل ايه للاسف الشديد يعني وضعنا في وضع غريب مرشحين اسلاميين ممنوع انهم يترشحوا ومرشحين تانيين هذا يعترض على هذا وهذا يقبل هذا ولكن يا اخواني في الله يعني يجب ان احنا نحاول ان نتوحد يعني لو ما قدرت ما قدرناش في مصر نتوحد على مرشح ممن يعني يعني ايه يقولون انهم يعني ايه يعني يقتربون من الاسلام يعني يعني إيه يعني كل واحد على حسب برنامجه ما نرشحش حد بره الشريعه الاسلاميه ما نرشحش حد بره ان هو حتى طلع من ابناء الطار الاسلامي حتى لو فكره في مشاكل خلاص احنا عندنا ناس بيقولوا سموا في مصر مرشحين اسلاميين ما نخرجش براهم لا نخرج خلفهم واحد هيقول انا ارشح دكتور مرسي واحد يقول انا ارشح دكتور آه، فلان واحد يقول أنا- يعني خلاص يا اخوانا يعني يعني نحاول ان احنا نلملم الجراح ويعني نتقبل هذه الطعنات اللي للاسف الشديد حطونا فيها غصب عننا للاسف الشديد يعني من افضل من الحسن ومن افضل من معاويه الحسن قابل انه يتنازل عن الخلافه والمعاويه قابل انه ياخذها من الحسن من افضل من هذان مين افضل من ده ومين افضل من ده مين يا اخوانا محدش افضل من ده ولا حد افضل من ده طب مين اللي يقتدي بدول سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال على الحسن ان ابني هذا سيد على الحسن بن علي ده سيد ليه يا رسول الله ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فكانت زياده الحسن انه تنازل عن الخلافه اللي هي في منطق اهل الدنيا السياده عشان يوحد الامه على معاويه بن ابي سفيان يا نهار ابيض هي دي السياده طب فين الاسياد النهارده فين الاسياد لا حد احسن من الحسن ولا حد احسن من معاويه يا اخوانا لماذا ما يحدث الان ولكن اخواني في الله يعني زي ما قلت لكم تقبلا للامر الواقع وتجرعا للالام اللي احنا بنعيشها واحنا بنتخيل ان لو كانت الايدين اتحطت في بعضها كان زماننا الوقت في طفره تاريخيه وكان زمان مصر بتقود العالم الاسلامي كله ولكن سبحان الله هذا قدر الله هذا قدر الله والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبه ترضيك اللهم انصر دينك واعز اولياءك اللهم اذن لدينك ان يسود واذن لشرعك ان ينتصر واذن لكتابك ان يحكم اللهم الف بين قلوبنا اللهم وحد صفوفنا اللهم اجمعنا على اتقى قلب رجل واحد منا اللهم الف بين قلوبنا على طاعتك اللهم انصر بنا الاسلام اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم انزل بركاتك على اهل شعب بورسعيد يا رب العالمين اللهم فرج كرباتهم وكربات المسلمين اللهم اد ديونهم وديون المسلمين اللهم اشف مرضاهم ومرضى المسلمين اللهم بارك لهم في دينهم ودنياهم اللهم انصر بهم دينك في الارض اللهم انصر بهم دينك في الارض انك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك.